باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين اقرا بنعمه المسيح الصلاه اللي صلاها يونان النبي في جوف الحوت في سفر يونان في الاصحاح الثاني فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت وقال دعوت من ضيقي الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاويه فسمعت صوتي لانك طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر جازت فوقي جميع طياراتك ولججك فقلت قد طردت من امام عينيك ولكنني اعود انظر الى هيكل قدسك قد اكتنفتني مياه الى النفس أحاط بي غمر التف عشب البحر برأسي نزلت إلى أسافل الجبال مغاليق الأرض علي إلى الأبد ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم أما أنا فبصوت الحمد أسبح لك وأوفي بما نظرته للرب الخلاص وأمر الرب الحوت فقصدها يونان إلى البر نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين كل سنة وحضراتكم طيبين في هذا الصوم المحبوب في كنيستنا صوم يونان النبي وصوم أهل نينوى والصوم القصير اللي بنتبارى في آه ممارسته وبيبقى مقدمة بالثلاث أيام مقدمة للصوم الكبير اللي يبدأ بعد أسبوعين والصوم يونان بالتاريخ بالقصة بتاعته الجميلة بالثلاث أيام اللي بنصومهم بالممارسات الطقسية اللي بنمارسها جوه الكنيسة سواء من قراءة النبوات سواء من المطانيات سواء من الصوم الانقطاعي سواء من الصوم اللي ما فيهوش سمك إلى آخره كلها ممارسات محبوبة لدينا أنا عايز أكلمك زي ما ذكرت وياك قبل كده إن الأسرة والصلاة أنا كلمتك قبل كده في ثلاث حلقات الأسرة والكتاب والأسرة والحوار والأسرة والتدبير والنهاردة الحلقة الرابعة الأسرة والصلاة وطبعا يونان اه اتحبس جوه جوف اه جوه جوف الحوت وكان وجوده جوه جوف الحوت اه يعني غصب عنه زي ما البحارة رموه وقعد جوه الحوت الفترة دي الأيام دهيت لغاية ما يقول لنا الكتاب أمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر يمكن ما على سبيل التشبيه قعدتنا جوه البيت تشبه قعدة يونان جوه الحوت واحنا في الإجراءات الصحية اللي بنمارسها في الزمن بتاعنا بسبب انتشار جائحة الكورونا أو كوفيد 19 وبسبب انتشار الوباء كان أحد الإجراءات القوية اقعد في البيت stay at home وقعدة البيت هنا عشان نقلل التواجد الجماعي وبالتالي نقلل الانتشار الوباء والعدوى من شخص للتاني المجتمع كله عمل كده مش في مصر بس في كل العالم والكنيسة عملت كده لما أغلقت أبوابها فترات والبيوت ابتدت يقعد فيها أفرادها وابتدت بعض الأعمال كتيرة الناس تشتغلها من البيت وتغيرت شكل الحياة طب ليه يا رب سمحت بكده وليه سمحت ان احنا نقعد قعدة البيت دهيت وأحيانا بعض الناس يشوفوها وقت ممل أو وقت ما فيهوش إنتاج أو أي شيء من هذا القبيل أجمل شيء إنك تحول هذا الوقت إلى صلاة وربما ربنا سمح بانتشار الوباء علشان يعطي فرصة للإنسان أن يلتقط الأنفاس وانه الانسان ينتبه الى خالقه وان الانسان آه، يعيد النظر في حياته وانه ازاي يقدر يقضي وقت مع الهه في هدوء في صمت في حب في راحه داخليه عايز اقول لك ان اباء كتيرة اتكلموا عن الصلاه ويمكن اكتر موضوع اتكلم فيه الاباء عايز اقول لك بعض العبارات والاقوال اللي قالوها اباء في عصور مختلفه عن قيمه الصلاه قبل ما اكلمك على كيف نمارس صلاه في المنزل الصلاه هي رفع العقل الى الله واحد يرفع عقله الى ربنا الصلاه التصاق بالله في جميع لحظات الحياه ومواقفها فتصبح الحياه صلاه واحده بلا انقطاع ولا اضطراب الصلاه هي مصدر واساس لبركات لا تحصى الصلاه هي مقدمه لجلب السرور تصلي عشان تفرح آه، القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لنا فقدان حياة الصلاة هو فقدان لحياة النفس يربطهم ببعض وهما يقول لك هما شيء واحد لا ينفصل ويوحنا الدرجي يقول سر دوام النعمة والفضيلة هو في دوام الصلاة ودي عبارة مهمة قوي أرجو تلتفت إليها سر دوام النعمة والفضيلة هو في دوام الصلاة وبيقول كده في عبارات كتيرة إن صلاتك ممكن تسندك يوميا وانت آه، وانت بترفع قلبك يقول لك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك يعني تصور وانت جوه في البيت وهي أسرتك واقفين تصلوا كأنكم ترفعون بخورا وهذا البخور يصل إلى الله زي البخور في الكنيسة اللي بيرفع صلواتنا لغاية السماء الصلاة في مسيحيتنا هي حديث حب بين الإنسان ومع الله وهي فرصة محبوبة وبيبقى وقت علشان الإنسان يتمتع بالحضور الإلهي لكن الصلاة بتحتاج جو تدخل جواه وعلى رأي داود النبي في يوم من الأيام قال أما أنا فصلاة يعني حياته كلها ال 24 ساعة بتوعه تحولوا إلى صلاة كأن نبضات قلبه كأنها ترفع صلاة أو زي ما بتقول عروس النشيد أنا نائمة ولكن قلبي مستيقظ القلب ما بينامش وروح الصلاة ما بتنامش في حياة الإنسان والحقيقة الجهاد الروحي في الصلاة آه، بي- بيخلي الإنسان دايما في حالة روحية مرتفعة يعني لا توجد نعمة عند الإنسان الذي لا يصلي هتجيله منين النعمة مفيش وتكون الصلاة هي وسيلة الشبع بالله وسيلة التأمل في أعماله في صفاته آه كمان آم، الصلاة شكل من أشكال التسبيح الممتع للإنسان والتسبيح عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلمة زائد نغمة يعني ألحاننا عبارة عن كده كلمة كلمات كلها مأخوذة من الكتاب المقدس زائد نغمة والنغمة ده هي نغمة روحية ما هيش متعبة للنفس وتلاقي النفس كده بتتهلل مع النغمات يقول أعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس زي إبصالية السبت أعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس يعني مجرد يا رب أذكر اسمك هو ده نوع من أنواع الفرح فرح النفس جوه الإنسان عشان كده الكنيسة علمتنا إن من الحاجات الكتيرة اللي ممكن نعملها جوه البيت واحنا مجتمعين كأسرة صلوات الأجبية الحقيقة احنا جوه الكني جوه البيت ممكن نقرا كتب كتيرة كتاب السنكسار مثلا بيتقرا في الكنيسة له مكان وممكن نقراه في البيت آه، الكتاب المقدس طبعا في الكنيسة وله نظام قراءات الكنسية قطمارس وممكن نقراه في البيت وممكن تقراه بإرشاد أب اعترافك زي ما ذكرت وإياكم في أول حلقة من الحلقات الأربعة دهية ممكن كمان أن يبقى في عندنا آه، كتب سير قديسين مستمدة من السك- السنكسار أو غيره ممكن يبقى في البيت في كتاب أبصلمودية تسبحة ممكن نقول منه ممكن يبقى في كتاب ترانيم أو كتاب ألحان كل ده حلو خالص لكن من أكتر الكتب اللي ممكن تلازم الإنسان يوميا وعبر ساعات اليوم كتاب الأجبية أو كتاب الصلوات صلوات نسميها صلوات الساعات وأحيانا نختصرها نقول صلوات السواعي والصلوات دي متقسمة على مدار اليوم كله ده مدار النهار ومدار الليل والصلوات دهيت ممتلئة بالتأملات الكثيرة فيها لكن لما جم الآباء يرتبوها اختاروا أنهم يرتبوها على مراحل حياة السيد المسيح بس بيبتدوا أول مرحلة اللي هي صلاة باكر اللي هي القيامة المجيدة لأن كانت القيامة فجرا عند شق الفجر آه، شق فجر يوم الأحد كانت القيامة المجيدة فكأن الصلاة باكر يوميا هي عبارة عن أنك بتقدم آه، قيامة المسيح وبتعيد لقيامة المسيح كل يوم وتيجي صلاة التالتة اللي هي يعني تسعة صباحا اللي هي صلاة حلول الروح القدس تذكار حلول الروح القدس وفي الستة اللي هي منتصف النهار آه، صلاة اللي هي 12 الظهر اللي هي صلاة آه، نتذكر فيها صليب ربنا يسوع المسيح تسعة اللي هي ثلاثة بعد الظهر بنتذكر إنزال جسد المسيح من على الصليب الغروب اللي هي بتبقى حوالي الساعة خمسة كده دي بنتذكر فيها الدفن دفن السيد المسيح بعد إنزاله من على الصليب ساعة صلاة النوم اللي هي بقى في دخول الليل صلاة النوم دي بنتذكر وبنسميها كده الموت الصغير ونيجي في نص الليل نص الليل ثلاث هجعات أو ثلاث أقسام وكلها بتدور عن الاستعداد الاستعداد للسماء واحد فيكم يجي يقول لي طب يعني صلاة الأجبية دي آم، يعني آم، مش واحد عملها طب ما أي واحد فينا يقدر يصلي أي صلاة قلت لك فعلا كل واحد ممكن يصلي بس صلاة الأجبية مبنية على سفر المزامير وسفر المزامير واضعه داود النبي وداود النبي أكبر أستاذ في الصلاة وقال عن نفسه أما أنا فصلاة وفتشت قلب داود وجدته حسب قلبي الله يقول على داود كده ويشهد له فسفر المزامير أخذت منه الأجبية بترتيبها وصارت هي كتاب علشان يعلمك روح الصلاة مفيش عندنا حاجة مقررة ما هوش مقرر ولكن هو كتاب ممتلئ بالصلوات عشان يزرع فيك روح الصلاه وانك طول اليوم تعيش حياة السيد المسيح وما أشهى ذلك بتعمل لنا ايه الصلوات الأجبية اللي بنصليها اللي ممكن تصليها انتوا في البيت إن كان باكر يناسبكم وتقدروا تتجمعوا فيه بطريقة بسيطة جدا شيء جميل إن كان في وسط النهار تقدروا تتجمعوا وانتوا قاعدين في البيت شيء جميل إن كان يبقى لكم لقاء مسائي وتصلوا فيه وده الأشهر الغروب والنوم مثلا ويا بعض أو نص الليل شيء حلو خالص شيء جميل أنت بتزرع روح الصلاة جوه البيت أنت تقدس البيت أنت بتقتطع من الزمن وقت تخليه مخصوص لله صاحب الزمن اولا الاجبيه تنقل للانسان روح الانجيل لان الاجبيه كلها حتى العبارات ماخوذه من الكتاب المقدس فيصير الانسان له الطابع الانجيلي طبع الكتاب المقدس ويقول لنا كده المسيح إلهنا الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة باخد كلامك يا رب وبصلي بيه عشان تصير ليا الروح والحياة معنى كده ان انت بتعيش ويا المسيح بتعيش ما نسميه المعية مع المسيح حياة المعية بترافق حياة المسيح بتلتصق بحياة المسيح وده بنسميها الحياة المعاشة في المسيح ما بقتش متغرب ما بقتش بعيد ما بقاش قلبك جاف كمان الصلوات المزامير في الأجبية بتسمح لنا بشكل من أشكال اليقظة الروحية يعني الواحد يبقى منتبه لنفسه آه بتسمعوا التعبير الشعبي يقول لك فلان سرقاه السكينه يعني فلان الأيام عمال أهو يصحى وينام ويقوم والأيام كلها زي بعضها وحياته ملهاش معنى ويوم ورا يوم وشهر ورا شهر وتنتهي الحياة طب خدتش بالك ده العمر فات عليك خدتش بالك الأجبية وظيفتها أنها توقظ الإنسان زي منبه توقظ الإنسان وتحفظ له هذه اليقظة الروحية تعمل فيه وعي تعمل فيه حفظ للقلب مرتبط بربنا على طول كمان في الأجبية بنلاقي مشاعر الإنسانية المتعددة مثلا من الأعماق صرخت إليك يا رب نقول في مزمور تاني طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب في مزمور تالت نقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في مزمور رابع نقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار إلى آخره بتعيش مشاعر بت... المزامير بتعبر عن حياتك وأعماقك فكرك روح الغضب اللي, وي... اللي جواك إيه... شهوات الإنسان إيه... سفر المزامير اللي موجود في إيه... كتاب الأجبية بيساعد الإنسان إنه يعبر عن مشاعره الداخلية مش قلت لك هو كتاب بيعلمنا الصلاة وعشان نعيش فيه في روح الصلاة كمان الأجبية لها أهمية كبيرة إنها تقدس اليوم الليل والنهار يعني أنت لما تصلي باكر ما بتقدس بدايات اليوم لما بتصلي الساعة السادسة اللي هي منتصف النهار بتقدس منتصف النهار وهكذا في بقية الصلوات هي تقدس تقديس وتقديس اليوم طب ما انت حياتك متكونة من أيام عمرك عبارة عن أيام بتقدس اليوم ده واليوم ده واليوم ده فتصير حياتك مقدسة كانوا زمان اللي يحضر قداس ويرجع من القداس يقولوا له كده أنستك النعمة يا مقدس كأنه مجرد حضور القداس ودي قمة الصلوات تصير حالة قداسة في حياة الإنسان المزامير بتعمل في الإنسان كده نوع من تقديس العمر خلي قلبك دايما ملتفت لله قلبك دايما بيصلي قلبك دايما شاكر قلبك دايما مشكرك يا رب قلبك بيقول كده حتى ما نطقتهاش بلسانك وقلبك كمان وحياتك تبقى حياة مقدسة ده أنا عايز أقول لك كمان إن صلوات المزامير ده هي بتحمي الإنسان من فترات الجفاف كتير الواحد بيجيله جفاف أو يجيله كده نوع من الفتور أو يعني من الكسل أو يعني من الانحدار الروحي ده كله وجود صلاة المزامير في على لسانك وجوه بيتك وانتوا كلكم ويا بعض ده بيصد الأرواح الشريرة بيبعد الأفكار الشريرة حتى لو عقلك سرح شوية هيرجع بسرعة المزامير هتجيبه من أي روح تشتيت أفكارنا أحيانا تتلوث أفكار وحشة أو يعني الشهوات العالمية والأفكار الهيلولية اللي هي ملهاش أي معنى يجي في مخك كده فكرة ملهاش أي معنى خالص وأحيانا تبقى فكرة رديئة وأحيانا يبقى خاطر وحش الصلاة تصنع نوع من التطهير نوع من التنقية نوع من إنها تخلي الحياة دايما مستمرة حلوة ده أنت لما بتسيب حاجة في البيت ثلاث أربع أيام تلاقي ابتدى يجي عليها تراب ما بالك النفس التي لا تصلي يكون شكلها إيه والتراب اللي عليها يكون شكله إيه والفساد اللي يبتدي يدخل فيها والفتور والجفاف عايز أقول لك إن صلاة المزامير هي الفرصة الجميلة إنكم تشاركوا يا بعض بابا وماما وابني واخويا واختي الصغيرين والكبار والولاد والبنات نصلي مع بعض كل واحد وهي الاجبيه ونقف نصلي واوعى تقول لي احنا بنخجل من بعض ده احنا جوه بيت واحد ده احنا جوه دائره واحده دائره الاسره ارفع قلبك صلي والصغير يصلي والكبير يصلي والولد يصلي والبنت تصلي جوه البيت جوه البيت وتكون الحكايه دي انها نوع من المشاركه مش بنتشارك في الاكل مش بنتشارك في الموضوعات مش بنتشارك في المشكلات مش بنتشارك في الاخبار الحلوه طب ما نتشارك في الصلاه بحيث روح الصلاه تبقى الروح الغالبه علينا جوه البيت وقديس ماري اسحاق له عباره لطيفه قوي يقول لك جاهد ان تدخل حجرتك الداخليه وسوف ترى حجره السماء اشرحها جاهد ان تدخل حجرتك الداخليه اللي هو قلب الانسان قلب الانسان هو الحجره الداخليه مش الحجره اللي بالطوب لا حاول تدخل قلبك احيان الانسان يبقى بعيد عن قلبه تصور يبقى الانسان ما بيدخلش قلبه يقول لنا كده في يوم حد الرفاع في الصوم الكبير يقول لنا ادخل قلبك ادخل مخدعك واغلق بابك المخدع هنا هو القلب مش الكيان المادي اللي قدامنا الأوضة ولا المكان أو الركن اللي أنا بقف فيه لا ادخل قلبك ادخل قلب أصل الإنسان في الحياة كأنه بره قلبه هنا بيقول له ادخل حجرتك الداخلية قلبك حينئذ سوف ترى حجرة السماء أي الملكوت هتشوف السماء هتشوف حلاوة السماء هتتمتع بالسماء وكل ما تصلي كل ما ترتفع وتصير الأرض قدامك آه صغيرة فكرك يبقى سماوي طموحاتك تبقى سماويه حتى وانت بتربي ولادك بتربيهم بطريقة السماء عشان يبقى لهم مكان في السماء كل واحد فينا يبقى عنده أجبية جوه البيت والأجبيات في أشكال في أجبية بخط كبير ممكن عشان لو كان شخص يحتاج عشان يقدر يصلي بيها ممكن واحنا بنصلي نصلي بصوت طوبى للرجل الذي لم ما نصليش في سرنا بنقرا الانجيل بنقول القطع ويا بعض في صلوات جماعيه كتير ابانا الذي ويا بعض فلنشكر صانع الخيرات ويا بعض ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ويا بعض المزامير ممكن تبقى كل واحد بمزموره ممكن الانجيل يبقى بنقول ويا بعض القطع اللي بعد الانجيل ويا بعض الصلوات التاليه ويا بعض بنقولها ويا بعض وبصوت مسموع طبعا لو انت كنت حافظ اجزاء ده هيبقى شيء جيد خالص كمان من الحاجات ان يبقى فيه شكل مثلا شمعة قدامك او نور خافت كده قدامك يديك روح الخشوع وروح الصلاة وبحسب امكانياتك وبحسب الصحة الموجودة ممكن نصلي واحنا راكعين على الارض او نركع في ساعة الانجيل بس ممكن خالص ممكن ورا كل مزمور ممكن نقدم سجدة للأرض اللي يقدر لو كنت تعبان مفيش مانع انك تبقى قاعد على كرسي وتصلي لو كان الوقوف بيبقى متعب او عندك اتعاب آه، في العظمه او في الركب او اي حاجه اقعد اقعد وصلي جميل جدا ان البنات نحط شرب على شعرنا آه، عشان ناخد روح الصلاه كده لو في واحنا بنصلي في ايه آه، لمست قلبي وخلتني كده اشعر بان انا في حوار مباشر بيني وبين مسيحي مفيش مانع كررها مره تانية كررها مع نفسك وانت بتقول في المزامير المرنم بيقول لنا سبع مرات في النهار سبحتك وعلى اساس كده بني كتاب الاجبيه على اعتبار سبع مرات في النهار سبحتك وطبعا زي ما انتم عارفين ان رقم سبعة ده من ارقام الكمال والمهم ان اسلوب حياه اسلوب حياه لك جوه البيت وفتره القعده في البيت فتره جميله ما رايك ان احنا نقتطع نص ساعه كل يوم اظن ممكن جدا نص ساعه نقف نصلي صلاه في المزامير ممكن نقعد نقرا في الانجيل زي ما قلت لك قبل كده وممكن ان احنا مفيش مانع ان احنا في مزمور من المزامير نجيب كتاب تفسير عنه ونقرا شرحه عشان نبقى نصليه بالروح وبالفهم ايه المانع وانك آه، تبقى فاهم التعابير في تعابير قديمة شوية يعني كده آه، يعني مثلا آه، مرة واحد سألني وهو بيصلي في الغروب يقول لك في إقامة حماد سمعان فوقف فوقا منها ايه فوقا منها دي مش معقول وقف قدام فوق الانسانه المريض لكن فوقا منها يعني وقف عند راسها هي نايمه على السرير وهي مريضه ومصابه بحمى ارتفاع درجه الحراره فوقف فوقا منها يعني عند بدايه راسها وهي على سرير المرض كده آه، الشرح ده البسيط ان احنا نقدر نفهم ونصلي ما يهمش الكميه لكن يهم النوعية والنوعية إن إحنا نفهم آه، ممكن أصلي خمس كلمات بذهن واعي صاحي فاهم أكتر من عشرة آلاف كلمة بلا ذهن بولس الرسول بيقول لنا الاختبار الجميل ده هو كمان لما كنتوش اتعودتوا جوه البيت في صلوات الأجبية إيه رأيك نبتدي ونبتدي بالتدريج ابتدي ان شاء الله بمزمور واحد بمزمور واحد تصلي بيه وفي قاعدة روحية جميلة يقول لك قليل دائم خير من كثير متقطع قليل دائم خير من كثير متقطع وبالصورة الحلوة دهيت يبقى انت عمال تتدرج بعد ما نكون صلينا مزمور مثلا اسبوع واثنين وثلاثة نحط مزمور تاني يبقوا اثنين حط مزمور تالت بعد ما كنا بنعمل مطانية واحدة ممكن المطانية الواحدة يبقوا اتنين وهكذا يبقى فيها نوع من مواضيع التدرج والنمو ثم وانت بتصلي في المزامير آه، م- صلي المزامير بروح الفرح هي تجلب لك الفرح بس صليها انت الصورة الجماعية تفرح الواحد ولو عندنا في البيت ركن كده بنسميه ركن الصلاة في أيقونة جميلة بنحطها في كتاب مقدس في آه، كتاب الأجبية أو عدة كتب من كتاب الأجبية في كتاب ترانيم ممكن نقول ترنيمة صغيرة قبل ما نبتدي الصلاة آه، ممكن ننهي الصلاة بلحن من الألحان زي ارحمنا آه، ممكن زي بشفاعة والدة الإله لحن من الألحان الجميلة ممكن مع الدخول إلى عمق الصلاة يبقى فيها إنه شكل من أشكال الدموع ممكن كمان تعتمد على إن إحنا بعد ما نصلي الأجبية إن إحنا نقف دقيقتين أو ثلاثة صامتين نسميها صلاة الصمت أو راكعين ويبقى الصلاة طالعة من قلب الإنسان وما تخليش التشتيت يخش في مخك تشغلش حاجة جنبك ينفعش تصلي وجنب الموبايل وكل شوية يضرب أو ينور حتى خد بالك إيه يعلم استغنى عن الموبايل نص ساعة إيه اللي هيحصل لا شيء بالمرة خليه بعيد عنك مثلا نصلي وبعيد وممكن آه، لو جرس الباب ضرب لأي سبب آه، ممكن واحد يبقى هو اللي يروح يفتح ممكن نصلي في حتة بعيدة عن باب الشقة عشان نبقى كلنا في روح الصلاة الجميلة اللي احنا بنقدمها تحتاج هدوء تحتاج سجود ممكن يبقى فيها دموع ممكن يبقى فيها صمت ما تكسلش ما تتشتتش اه تقول لي انا ما تعودتش عود نفسك على روح الصلاه لئلا تكون غريبا في السماء ما هو اللي مش هيصلي على الارض اللي مش هيعيش في الروح دي هيروح السماء ويعمل ايه هيبقى شكله غريب خالص فتعود من دلوقتي وتدرب من دلوقتي وعيش في روح الصلاة دي كلها وهتلاقي شكل من أشكال الفرح بيدخل في قلبك وبيملى حياة الإنسان وبتبقى حياة الإنسان آم، في حالة كده من حالة التهليل جرب ودايما بيقولوا مثل لطيف آم، بيقول لك تقاوي النوم نوم يعني التقاوي دي اللي هي باخد البذور اللي ازرعها عشان تجيب من نفس الجنس أم، عايز ازرع الشجر الفلاني ده فبجيب بذوره تقاويه واحطها في الارض عشان تديني نفس الثمر فالنوم يجيب نوم والكسل يجيب كسل والواحد لما يتوب قدامك انت تتوب قدامه لكن في نفس الوقت النشاط يجيب نشاط والحيوية تجيب حيوية ما تكسلش ما أمتع الوقوف في الحضرة الإلهية اسمع كده آم، قديس أثناسيوس الرسول يقول إيه التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس حين الواحد يبقى مثقل آه، تعبان ادخل جوه المزامير وادخل جوه الأجبية تبقى حاجة تانية خالص ماري إسحاق يقول لنا ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح بتغذي روحك وقديس نيلوس السينائي يقول داوم على تلاوة المزامير لأن ذكرها يطرد الشياطين استمرار المزامير يلاقي الإنسان بيطرد عدو الخير باستمرار وبيعيش هو في الحياة الجميلة دهيت بكل عناصر الصلاة فيها الشكر بنقدم الشكر فيها طلب الرحمة آه، فيها طلب التوبة فيها التمجيد فيها التسبيح بتبقى كده زي وجبات متكاملة جرب ومارس واشترك وعيشوا في روح الصلاة دهيت وتمتعوا بيها هتلاقي آه، حياتك فيها شكل من أشكال التهليل الجميل يونان النبي دخل الحوت وكان مزنوق ما لقاش حاجة يعملها غير الصلاة فابتدى يصلي بس أجمل ما في هذه الصلاة أنها صلاة مترجية يعني فيها روح الرجاء وانت كمان لما تيجي تصلي بتصلي من أجل البيت ومن أجل الأحوال بتاعة البيت ومن أجل موضوعات البيت كل ده حلو وصلي أيضا من أجل العالم كله صلي واذكر بالاسم أشخاص يقول هنا دعوت من ضيق الرب فاستجابني طب ما احنا في ضيقة ضيقة آه، انتشار الوباء صرخت من جوف الهاوية هو جوه الحوت اعتبرها جوف الهاوية فسمعت صوتي وبعدين في نهاية الصلاة يقول ايه شوف الروح الجميلة يقول حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك ده أنت في الحوت ده أنت مزنوق ده أنت مش عارف يا عالم هتخرج ولا مش هتخرج يا عالم هتعيش ولا ما هتعي مش هتعيش قال لا أنا عندي الرجاء عندي رجاء إمتى إزاي فين كل دي بتاعت ربنا أنا مش هفكر فيها يقول كده حين أعيت في نفسي ذكرت الرب ذكر الرب اللي هو روح الصلاة فجاءت إليك صلاتي شوف واثق إن صلاته وصلت إلى هيكل قدسك لغاية الهيكل شوف بقى الجميلة العبارة اللي بعدها يقول الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم اللي عمال واخد باله ووقته وجهده طالع في حياة رايح في حاجات ملهاش معنى ملهاش قيمة بيسميها هنا في الكتاب أباطيل كاذبة حاجة للتراب واحد كل فكره في التراب اقعد كده بينك وبين نفسك وقسم الحاجات اللي في مخك ايه الحاجات اللي تخص التراب وايه الحاجات اللي تخص السماء واعمل مقارنة اوعى يطلع عندك حاجات التراب كتيرة والأرض كتيرة والسماء مفيش أو يعني كده قليلة روح الصلاة عشان تزود فكرك وروحك في الحياة السمائية يقول كده الذين يراعون أباطيل يراعون جاي من الرعاية الرعي الذين يراعون أباطيل كاذبة تصور واحد كده يقعد تخيل وياي يزرع حقل شوك بيعمل شوك ما هو ده أباطيل كاذبة هيستفيد إيه بالشوك ده مفيش حاجة الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم طب إيه النعمة اللي كانت عند الراجل ده نعمة الوقت نعمة الصحة استغل وقتك واستغل صحتك واستغل إمكانياتك واجعل أسرتك في هذه الصورة الجميلة أما أنا فبصوت الحمد أسبح لك وأوفي نذور بما نظرته للرب الخلاص صلاة مليانة رجاء مليانة أمل أه واحد عنده الحياة دايما يشوفها بمنظار أسود واحد آخر يرى الحياة فيها أمل ويرى بصيص من النور ويقول كده زي ما كان في ترنيمة بتقول إن ثق أن الشمس خلف الغيمة في غيمة آه في غيمة والغيمة مش مخليها الواحد يشوف لكن أعرف إن في شمس ورا الغيمة في انفراج في فرح في سعادة آه النهاردة زي ما قلت لكم واحنا في اليوم الثالث من الصوم بنعيش ويا يونان في الحوت وبنعرف روح الصلاة الجميلة اللي ممكن نمارسها ونعيش بيها جوه البيت ومع الأسرة كلها بنعمة المسيح الأيام اللي جاية هيبتدي فيها الصوم هيبتدي يوم 8 مارس وإحنا هنبقى عندنا مجموعة من المناسبات في هذه الأيام علشان كده هنوقف الاجتماع اسبوعين ونعود كده على منتصف حوالي 17 مارس او في في الحدود دهيت احنا عندنا مجموعه من المناسبات ارجو صلواتكم عندنا اجتماع للمجمع المقدس وقبليه اجتماع اللجان وبعديه رسامات جديده لاباء اساقفه وتجليس بعض الاساقفه وأيضا عندنا الاحتفال بتذكار مرور سنة على نياحة أنبا سربامون أسقف ورئيس دير الأنبا بشوي وبنعتبره أب البرية المعاصر وأيضا هنحتفل بمرور خمسين سنة على نياحة القديس البابا كيرلس السادس زي ما كلنا نعرف أنه تنيح في مارس 1971 ونحتفل السنة دي بتذكار نياحته ومرور الخمسين سنة اللي هو اليوبيل الذهبي وكمان هنحتفل بعمل الميرون المقدس ودي المرة هتبقى رقم أربعين في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعمل الميرون بيعتمد على أنه يومين بنجتمع فيها الآباء المطارنة والأسعفة وبنعمل خطوات إعداد الميرون ثم قداس التقديس ثم يحضر خمسين قداس خلال الصوم كله ويوم شم النسيم نحط الخميرة المقدسة المحفوظة من الميرون السابق وده طبعا هيبقى فيه كمان رسامات لأباء كهنة أقصد إنها فترة مشحونة ومليانة تحتاج صلواتكم دايما وللسبب ده احنا هنوقف الاجتماع الأسبوعين اللي جايين ونرجع بنعمة ربنا على وسط شهر مارس كده عشان نعيش تأملاتنا في الصوم الكبير في أحاده وفي أسابيعه اللي احنا معتادين عليه المسيح يبارك حياتكم جميعا ويحفظكم في اسمه القدوس لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين